ولا وزان الحق لما اتقال الشر ولا وزان والصبر والايمان هيحققوا الامال واللي فاحت بايديه دير الضرر لاخيه اللي فاحت بايديه دير الضرر لاخيه هيطب هو فيه ولا ينفعوش المال والصبر بعد سنين هيفرح الحبيبين الصبر بعد سنين هيفرح الحبيبين ويجمع الاتنين ويجمع الاتنين مصلحي ويا دلال مصلحي ويا دلال يا بخته اللي تملي بيعمل الطيب ويزرع الخير والمعروف والطيب هيجي في نهار حصاده يجمع الطيب يا بخته اللي تملي بيعمل الطيب ويزرع الخير والمعروف والطيب هيجي في النهار حصاد ويجمع الطيب شوك الأسية غسل جرح ودموع وعبر وردة الحب شبعانة جمال وعبر والشاطر اللي عرف درس الحياة هو عبر مش كل يا عم من غنى يقول موال ولا كل من كان يضيع في الهوى أموال هحكي حكاية لكم ألفتها موال قصة مصلحي ودلال فيها حكم وعبر دلال أصيلة وأبوها المحترم عامر فلاح في ريف مصر على درعه بنشاط عامر ومخزنه بالحبوب آخر السنة عامر ومخزنه بالحبوب آخر السنة عامر بيساعد الناس ورزقه بالحلال ملموم بالحلم موصوف والتوب النظيف ملموم سره في بيته أمانة ودائما ملموم بيصلي ويصوم وقلبه بده أعامر في بيته مرتاح ومراته وفية معاه إن شال حمول الزمن كانت تشيلها معاه خدماه في الدار وفي غيطه بتبقى معاه ومن صرحته جميع الخلق بيحبوه وفي أرض ود الرجال عامر بدر حبوه القرب والغرب وجميع العالم حبوه الكل أمنوه بيشيلوا الأمانة معاه دلال بنت الوحيدة في أمان كبري دلال بنت الوحيدة في الأمان كبري وردة بتنحب في عود الشباب كبري أسرتها عيلة وهي وسطهم كبري ودار ابوها يفيض الخيل على بابها الضيف لو طب يلقى الجود على بابها ودلال حلوة ودق السعدة على بابها ومن ادبها في عين اهل البلد كبر مصلحي فلاح وفي المحاصيل بيتاجر مصلحي فلاح وفي المحاصيل بيتاجر بيأجر الأرض عام ورا عام بيتاجر وأي شيء في شراء أو بيع بيتاجر القرش يعرف يجيبه ازاي بأمانته أنعن برزقه الحلال فرحان بأمانته وكل أهل البلد شاهدين بأمانته ومن صدقته في مال الناس بيتاجر خليكوا فاكرين كان عامل صديق لابوه خليكوا فاكرين كان عامل صديق لابوه جيران في الدور وكان دايما يشوف له ابوه ولما مات ابوه لقى عامر عوض لابوه منصور يسمع كلامه للامور بعد وكل ما يخطي خطوة قبلها بيعد بيروح عنده كتير والشر عليه بيعد وبيحفظ الود وفي عامل صحيح لأبوه بين المحبين بتلاقي مفيش مانع لا مال ولا جاه يبقى عندهم مانع والصبر دايما يجيب الشيء لو مانع دلال شايفة في مصرحي فارس الأحلام دلال شايفة في مصرحي فارس الأحلام وهو بيحبها ويشوفها في الأحلام اتقابلوا مع بعضهم ويعيشوا في الأحلام عايزين يقولوا كلام بس الحياة مانع الحج عامر عايش راجل وبال وراء الحج عامر عايش راجل وبال وراء بيساعد الناس بمعروف وقلب وراء وسكة الخير مشي فيها ونظر وراء مصلحي بيودهم لا عطفهم زايد سعداء مع بعضهم وبحرهم زايد حتجد احوال لهم فيها الاسى زايد وحيجي واحد اناني عكر اللي راق كان في البلد واد شقي وعن الشقى ميتوب كان في البلد واد شقي وعن الشقى ميتوب حلفاوي اسمه ميزانه في الرجال ما يطب وارض واسعه ولكن من الطمع ميتوب يسهر تملي في ليل العربدة ما ينام وله عصابة وريسها خطير ما ينام واللي يشوفه عند غيره بيشغله ما ينام نظره يقوي في الحرام وعن الفساد ما يتوب حلفاء بالمال كلامه عن الرجال يمشيه بيصاحب الدون ويسأل عن لبط يمشيه حلفاء بالمال كلامه عن الرجال يمشيه بيصاحب الدون ويسأل عن لبط يمشيه واللي يخالف أوامره من البلد يمشيه عصابته صبحت خطيرة والزمام وياه تقتل وتسرق بأمره وشرها وياه غنى مريس عصابته غنى مريس عصابته والشيطان وياه وطريق يوافق هواه لو كان غلط يمشيه غنام قالوا وقال له فرصتك خدها غنام قالوا وقال له فرصتك خدها اسمع يا حلفاوي مني كلمتي خدها وبحر غرامك بمالك يلا قوم خدها غنام قالوا وقال له فرصتك خدها اسمع يا حلفاوي مني كلمتي خدها وبحر غرامك بمالك يلا قوم خدها ما هو انت فلاح غني ارضك برح وفضى وعامل حده بنت لولي سنها وفضى الليله روح له واطلب يدها وفضى بالغصب او بالرضا من اهلها خدها ولو ابوها رفض حأذيه بايديا واسقيه كسمر طعمه يضر بايديا وبحر الاهوال اسيبه عليه بايديا احنا معانا السلاح بنرش منه رش والمال كتير عندنا نقدر نرش ورش عامر ما هوش قدنا احنا نرش ورش اروح اضربه ورش واقضي عليه بايديا الشيخ عامر في بيته وفي امان دار بيعمل الخير ويعفي لو احضره ولا يعلم ان الليالي بالاسى داره حلفاوي راح له في ليلة والسؤال حيجيب طلب دلال من ابوها ومهرها حيجيب وابوها عارفه شقي غير الشقا ما يجيب لو يعلم الغيب ما كانش يدخله داره الشيخ عامر في بيته وفي امان دار بيعمل الخير ويعفي لو احضره ولا يعلم ان الليالي بالاسى داره حلفاوي رحله في ليلة والسؤال حيجيب طلب دلال من ابوها ومهرها حيجيب وابوها عارفه شقي غير الشقى ما يجيب ولو يعلم الغيب ما كانش يدخله داره حلفاوي كان مفتري وغرته القوة بالمال اللي في ايده بيشتري القوة ولا يعلم ان التهور يفسد القوة قال له يا عامر دلال انا انشغلت بها قال له يا عامر دلال انا انشغلت بها وطالب القرب منك في جوازي بها هتتم لي السعادة يوم زفافي بها وكلامه كان وقتها من مركز القوة قال له يا عامر دلال ما في حد ياخدها غيري انا بس يقدر مين ياخدها حلفاوي بالغصب او بالخط ياخدها قال له يا واد عيب اوعى في الكلام تندب امسك لسان الغلط اللي انت فيه تندب وجاي بتغلط في بيته وفي الخطأ تندب ده انا روحي لها ربي لما يريد ياخدها حلفاوي سامع كلام عامر وسبه فيه خرج من البيت متنكد وسبه فيه اكنه جاب كاس ملح حنظل وصبه فيه حلفاوي سامع كلام عامر وسبه فيه خرج من البيت متنكد وسابه فيه اكنه جاب كاس ملح حنظل وصبه فيه مرت عليه الليالي في هم وعصيبه كان قصده ياخد دلال بالعافيه وعصيبه ابوها رفض وجاب له فكر وعصيبه وغرقوا ببحر من الخيبة وسابوا فيه الفاوي لما انطرد خبته وما خبهاش حد اكنه مضروب بسيف ماضي وكان له حد وعامل في بيته قعد وما كانش ويا حد دخل الدلال باحترام على الاب ومهابه ما هي بنت حره اصيله خال ومهابه استأذنت من ابوها بلطف ومهابة وقالت له يابا انت وحداني ملكش حد انا سمعت الكلام اللي ما تقبلوش نفسي حلفاوي عاوز جماله يشتري نفسي وانا بصراحة بغضه وبتكرهه نفسي انا بصراحة بغضه وبتكرهه نفسي حلفاوي غدار طول عمره ملوكش امان خايفة عليك من اذاه اصله ملوكش امان وموافقه يابا وموافقه يابا ولو انه ملوكش امان وانا هضحي عشان خاطرك وابيع نفسي ام قال لها المفتري احلامه ما يطولها قام قال لها المفتري احلامه ما يطولها هيخيب رجاء وحبل الود ما يطولها وحاجة بالغصب عمره في يوم ما يطولها انا ابوك يا دلال وحدافع كتير عنك واحارب الشر دايما وابعده عنك حلفاوي حقفل طريقه وامنعه عنك وشعره منك مدام كرهاه ما يطولها حلفاوي مغموم في داره من كسوف نهار حلفاوي مغموم في داره من كسوف نهار وعرقه من خزي نازل فوق خدوده انهار راح يطلب الود اتبهدل وعزه نهار راح يطلب القرب اتبهدل وعزه نهار قعد يفكر وشارك ابليس في كلامه وقال عامر ما شفتش لين في كلامه وما دام طردني وظهر العيب في كلامه حقلق منامه انا واخلي ليله نهار شيع اللي غنام وعصابته قصاد عنه شيع اللي غنام وعصابته قصاد عينه وقال لهم حمل مالي يلا اوام عينه وكان ساعتها يطق شرار من عينه وقال لهم على الحكاية واللي صار كله قالوا له عامر نقتله امرك مطاع كله ام قال لهم قتله مش هو الغرض كله انا عايز ازله واخدها غصب عن عينه ومدام بضر العداوة في تراب زرعه هعيشه في ضجر واقطع شجر زرعه يعيش مذلول واقصر في طول زرعه ورسم لهم خطته قالوا الجميع ماشي انت اللي امرك علينا كلنا ماشي ما فاتش يومين وفي تالت نهار ماشي سموا المواشي بتاعته وقطعوا زرعه وخاف يبلغ عشان خايف قوي منهم حلفاوي وغنام عصابة الأذى منهم مصلحي عرف الحكاية واللي صار منهم وراح لحلفاوي قال له العكر ما يروحش يا ابو قلبي قاسي ومن كتر الحسد ما يروحش بتهين عامر وبنته بفعل شين ما يروحش علشان ما وافقكش رايح تنتقم منه عشان ما وافقوكش رايح تنتقم منهم هقف قصادك ومن غدرك انا افديه والغاز اللي في قلبك والعناد افضيه والشر لو جالي منك بالايمان افاديه انا لازم اكسر سلاحك اللي له بتسن دي سمعتك في البلد زي البصل بتسن عامل حمايته عليا وحربتي بتسن وان كان ملوش ابن انا ابنه وبروح افديه مصلحي من نخوته وقال كلمته وخرج من دار حلفاوي قفل الباب وراه وخرج وسابه مهموم لا مصرح بشيء وخرج شيع لغنام وقال له على الكلام وعاد من كتر غيظه من كتر غيظه انفعل ومسك صباعه وعض مصلحي جاني وهددني بكلام وعاد والبيت زاد عن حدوده في الكلام وخرج وقال يا غنام راح اقول لك كلام سري انت اللي دايما بترسم لي خطوط سري حضر ذكائك ونفسك كلها سري مصلح زود همومي والقلق جالي هفرح يا غنام لو خبروا المشوم جاني وانت من هذا العمل يبقى الامل جالي ارتاح بالي ويهدى في البلد سري غنام نشندي وعمره لم يخب له نشان نشأ في حضن الجريمة والأذى نشأان على قلبه الاسود نقش طبعه الخسيس نقشان بالقرش يقتل وباني للجريمة دار الضيف عمره في حياته لم دخله دار شيطانه ويا الهوى في سكة غروره دار خاين وغدار واخد في الخيانة نشان غنام دم الخيانة بيجري في دراعه ودقة النقص كانت رسم في دراعه ودناءة النفس عرض وطول في دراعه غنام عمر سلاحه من رصاص غدره وقف في غيط الدورة ووقف معاه غدره نشن على مصلحي قصده بالسلاح غدره الظرف ما جالوش في صدره جاله في دراعه الظرف ما جالوش في صدره جاله في دراعه غنم هرب في المزارع والجريح نقلوه ودوه مستشفى دغري للعلاج نقلوه وخدوا سؤاله ساعتها والكلام نقلوه ولا اتهم حد يومها والكلام لمه وجرحه بالصبر وحلاوة الإيمان لمه احتاج الى دم من بعد النزيف لمه عامر تبرع بدمه وقتها نقلوه دلال قالت لابوها الوفاء وياك انت يا ابويا ما بيضيعش الجميل وياك مصلحي خدمنا وله خدم الشرف وياك خليك وياه لما ينتهي دوره وقول لي الايام على الباغي اوام دوره وبعد اذنك انا هبقى شريك دوره وان جيت تزوره يوم الجمعه هروح وياك يابا قالت له يابا هقول لك كلمة وحلالي لما توافق حيهنا الساد وحلالي قالت له يابا هقول لك كلمة وحلالي لما توافق حيهنا الساد وحلالي افرح ساعتها واغني بصوت وحلالي مصلحي طول عمره ويانا الجميل يزرع وارضنا قبل ارضه كلها يزرع وانا بحبه مدام ارضه شريف يزرع هو اللي ينفع لكل زوج وحلالي وافق ابوها قالت له الاتفاق بينا ابوها وافق قالت له الاتفاق بينا حققت غرضي وزودت الامل بينا الهم هيزول ولا يدخل عدو بينا لمصلحي راحت لقت فيه الجروح بتجف قالت سلامتك منايا والعيدة بتجف بحور الهنا تزيد وبحور الاسى بتجف ويوم ما تخف هيتم الزفاف بينا اتاري حلفاوي صلف ناس تراقبهم رجالته قبل النهار بالليل تراقبهم لا ضمير حداهم ولا ذمة تراقبهم راحوا لحلفاوي وقالوا له الكلام هو ساعة ما سمع الخبر عقله انشغل هواه هو وعصابته في غفلة هو وعصابته في غفلة والشيطان هواه لكن عيون الإله كانت تراقبهم حلفاوي مشي في الطريق اللي ابتدى منه حلفاوي مشي في الطريق اللي ابتدى منه وشطان غروره اللئيم ملك الزمام منه وزرعه في الشر خاب لما كتر منه بعت لغنام وقال له روح قوام شاهد من صلحي اعرف مكانه بالنظر شاهد في هداوة الليل ما هتلقى احد شاهد وبظرف واحد تخلصني اوام منه حلفاوي شرحته ما عادش عقله بيدبر وساب غنام في الاحوال بيدبر نفسه مريضة وملقاش حد بيدبر نفسه مريضة وملقاش حد بيدبر غرق في الاوهام ولخبط في الكلام وهزا منه محتال مسك شجر الضلال وهزا الظالمين مجرمين بيضروا ذاك وهذا بيفكروا في الاذى والمولى بيدبر حلفاوي ماشي شبيه سكران ولا يعلم وغرضه ينسى الهموم على طول ولا يعلم جاهل ومغرور كله زور ولا يعلم الخاين المفتري اللي الطمع جره لا بيعرف الخير ولا يكرم في يوم جاره هياخد جزاء الافتراء اللي الشيطان جر وبحر شره هيغرق فيه ولا يعلم عربية جاية ونورها من بعيد زغلل سواقها ماشي بسرعة والطريق زغلل وحلفاوي ماشي ونظره من الخمور زغلل جهلك صدام فيه ما قدرش يقوم ودمى على الارض دغري ارتمى جرحه نزف ودمى الظالم المفتري اخذ الجزاء ودمى وقلبه لما انعمى نظر العيون زغلل القلب الاسود ما ينضفش من اللي فيه ان جينا نطلب حنان منه ما نلقى فيه والحقد لعمة ياكل صاحبه من اللي فيه الصدمة كانت شديدة مزعت توبه الصدمة كانت شديدة مزعت توبه نقلوه لمستشفى وهو غرق دماغ توبه الخلق بتقول يا ريته كان يتوب توبة وهو رايح في غيبوبة من اللي فيه استدعوا دكتور راح له قوام في مكانه علشان يشوف المصاب حلفاوي في مكانه لقى الإصابة صعبة خد الإسعاف في مكانه نظف جروحه وربطها في الاستقبال قالوا ننقله فين وسؤالهم في الاستقبال ونقلوا مصلح اللي طب جرحه في الاستقبال وحلفاه في الحال خدوه حطوه في مكانه يلي غواك الطمع قول لي هتعمل ايه يا اللي غواك الطمع قول لي هتعمل ايه اصل الجشع بحر في موج وهتعمل ايه وبعد ما تعيب من الخيبة هتعمل ايه الشر له ناس للاهواء من ادى حلفاوي كانت هجومه عليه من ادى كان قصده يقتل مصلحي بنار من ادى شوفوا الارادة الالهية هتعمل ايه مصلح نقلوه وجابوا حلفاوي في سريره مصلح نقلوه وجابوا حلفاوي في سريره وغنام فاكر مصلحي لسه في سريره ولا يعلم اللي انكتب في الغيب في سريره بالليل عمر سلاحه جهزه على طول عشان يقتل مصلحي وقتها على طول ضرب عيارين طلعوا في الخلا على طول وساب اللي مقتول دمه سال في سريره ضرب عيارين طلعوا في الخلا على طول وساب اللي مقتول دمه وسال في سريره شوف المصير المشوم مستني حلفاوي فحك لنفسه بايده البير حلفاوي وغنام ماشي في سكة شر حلفاوي شوفوا المصير المشوم مستني حلفاوي فحت لنفسه بإيده البير حلفاوي وغنام ماشي في سكة شر حلفاوي قام بالمهمة اللي كان مكري لها وحصل لكن المقدر لعب دوره معاه وحصل عايز يموت مصلحي بالعيار وحصل ولا يعلم انه قتل بالنار حلفاوي الشرطة الشرطة جت والنيابة حققوا الحبس الشرطة جت والنيابة حققوا الحبس ويعرفوا مين اللي فاعل الحادثة ملقوش شاهد شهد ولا يعرف الحادثة ورق المحقق أمامه والقلم شايل أم خش واحد عليهم والسلاح شايل وقال ذنوبي كتيرة والحمول شايل أنا اللي فاعل ولا اللي عامل الحادثة غنام سمع خبر ما سمع خبر زيه عرف ان حلفاوي مات وهو خفي يموت زيه وقال حلفاوي ما فيش واحد طغى زيه انا طوعت وكان عندي غرور بيجني وكنت مغرور وركبني غرور بيجني قال هعترف واللي مكتوب لي قدر بيجني واموت في السجن احسن ما انقتل زيه غنام سمع خبر ما سمع خبر زيه عرف ان حلفاوي مات وخاف يموت زيه وقال حلفاوي ما فيش واحد طغى زيه انا طوعت وكان عندي غرور بيجني وكنت مغرور وركبني غرور بيجني انا هعترف واللي مكتوب لي قدر بيجني واموت في السجن احسن ما انقتل زيه حرضني حلفاوي وكان السبب هو قال حرضني حلفاوي وكان السبب هو وفي سكة الشر مشاني كتير هو انا طوعت الشيطان وكان الشيطان هو انا طوعت الشيطان وكان الشيطان هو انا تبت لله وللتوبة فؤادي مالي انا تبت لله وللتوبة فؤادي مال صحي ضميري وعن فعل المعاصي مال حلفاوي اهو مات ولا خدش في جيبه مال عايز يموت مصلحي واللي مات هو مصلحي طابت جيروح والجيروح طابت مصلحي طابت جروحه والجروح طابت وكفته في ميزان المرجلة طبت ومركب الخير مشيت والقلوع طابت مركب الخير مشيت والقلوع طابت دلال بنت الأصول السعد جاليها أبوها عمر أصيل بالخير جاليها مبروك عليها مصلحي اللي جاليها كتب كتابه عليها والظروف طابت حلفاوي اهو مات ومن بعده البلد رائد حلفاوي اهو مات ومن بعده البلد رائد وبعد موته خلاص كل القلوب رائد وللسعادة عيون المخلصين رائد يا بخته اللي بإخلاصه زرع حبة ويجني يوم الحصاد من زرعته حبة الود بيدوم قوي الود بيدوم قوي ما دام القلوب حبة وبحور اهل المحبة بالصفارة حرفاوي اهو مد حسره في التراب واروح لكن مصلحي عمايله الطيبة والروح يلي سمعتوا كلامنا يلي سمعتوا كلامها كلامنا افهموه واقروه يلي سمعتوا كلامنا افهموه واقروه الشر مكروه واللي يدوم الطيب